بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا من الحاجات اللي بتعطلنا الدنيا العالم بس انا عاوز اكلمكم كخدام عن مفهوم العالم في الانجيل من ثلاث زوايا مختلفه لانه اول ما بتسمع كلمه العالم في الوعظه بتتصور انه مقصود بيها اكرهوا الدنيا بينما في ايه بتقول هكذا أحب الله العالم فأحيانا الواحد بيتلخبط نحبه ولا نكرهه العالم فالعالم في الإنجيل له أكتر من معنى لأنه مش دايما بيجي بنفس المعنى ساعات يجي بمعنى الشر الخطية بس يستخدم كلمة العالم لكن ساعات يجي بمعنى البشر البني آدمين ما هم دول اللي في العالم يبقى أكيد هنا هيجي معاها وصية حب الدنيا حب الناس يعني حب العالم حب العالم يبقى حب البشر ما تحبش العالم يبقى ما تحبش الشر اللي في العالم فلما تلاقوا آيات فيها العالم الواحد محتاج على طول يفهم هو الحوار حوالين أنهي مفهوم للعالم وإلا الواحد هيتلخبط يعني في ناس متطرفة بتكره العالم بالناس اللي فيه لا ده مش تدين ده مرض لأن أنت ممكن تكره الشر اللي في العالم لكن لازم تحب الناس اللي في العالم لأن يعني الناس ما هم الشر تعالوا نعيش مع الفكرة دي يمكن يدينا نوع من الإيه العمق في التفكير شوية إذا إحنا هل بنحب العالم ولا بنكرهه إحنا ببساطة كده ملخص اللي هقوله بنحب الناس اللي في العالم مهما كانوا بكل فئاتهم لكن بنكره الشر اللي في العالم وزمان لما ربنا خلق العالم ما كانش خالق شر فكنا بنحب العالم بالناس اللي فيه لأن كل الخليقة حلو الشجر حلو والعصافير حلوة والطبيعة جميلة قوي وأحلى حاجة البشر لما دخلت الخطية بقت في شر كتير قوي الشر ده اللي مش مفروض نحبه برضو واحد يقول طب هو المفروض ندخل في الدنيا ولا نطلع من الدنيا هل ربنا عاوزنا نقرب من العالم زيادة ولا نطلع منه في آيات هتلاحظوا بتقول اطلعوا من العالم وفي آيات تاني زي ما تقول أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم يبقى لازم تبقى موجود فيبقى لازم نميز كل معنى ونتفهم هل احنا مسؤولين عن تغيير العالم ولا مسؤولين عن البعد عن العالم كل ده نحاول نفهم أول معنى العالم بمعنى الفساد لما يقول مثلا القديس بطرس تصير بها بالمواعيد اللي قالها ربنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة يبقى هنا العالم يقصد به المكان اللي فيه فساد طبعا العالم مليان فساد في إجرام في أسوة في حروب في زنا في موضة جديدة مليانة إباحية كل ده مفروض نهرب منه لأن ده فساد في العالم معنى تاني بقى بنكرره في القداس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب واضح كل الكلام هنا أنهي عالم الشر لأن كل ما في العالم هو بيأكد بقى بيشرح هنا بيقصد العالم بإيه؟ definition شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيش ليس من الأب ده مش من ربنا مش ده اللي ربنا قصده مش ده اللي ربنا عمله ليس من الله بل من العالم والعالم يمضي يبقى الشر يمضي هينتهي لازم وشهوته معه أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأب مرة تاني القديس يوحنا يقول أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير برضو دي حياة خوف أمال أنت فين يا رب مقصود بيه الشر كله اللي في الدنيا دي مسيطر عليه الشيطان فالعالم يحكمه الشرير وعلى فكرة الاقتصاد والسياسة الشيطان له دور كبير قوي فيهم احنا طبعا ناس ملناش في الحاجات دي لكن اللي بيحرك العالم قوة شريرة برضه لأنه بيسيطر أحيانا على أصحاب المصالح وأصحاب المصالح ملهمش في ربنا مصلحتهم الدولار وخلاص فما فيش مانع يبيعوا ويشتروا في البشر ويعملوا أي حاجة في سبيل المكاسب في القداس هذا المعنى احنا بنحطه يعني المعاني الكتابية دي احنا بنصلي بيها زي المرد بتاع الكاثوليكون لما يطلع الشماس في نهاية كل قراية لبولس لبطرس أو يعقوب أو يوحنا يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم وبعدين نص- نصلي نقول طهرنا طهرنا من كل ما في العالم من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث يبقى ده الجو اللي احنا عايشين فيه فالجو كله ملوث فاحنا بنطلب ان ربنا ينجينا من الشر اللي في العالم برضو ارجع للانجيل تاني يقول انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم ليسوا من العالم ليه مش احنا بشر يبقى هنا العالم مش مقصود بيه البشر مقصود بيه الشر احنا مش تبع الشر احنا تركيبتنا تركيبة مسيحية تميل للخير فاحنا ما مش تبع الدنيا دي كما اني انا لست من العالم بالرغم ان المسيح تجسد وبقى انسان عادي لكنه ليس من العالم الشرير مش تابع للعالم اللي فيه الشر برضو احنا لما بنصلي في اول القداس بنفتكر الحتة دي ان ربنا جبل الانسان على غير فساد يبقى العالم الاول ما كانش فيه فساد الموت دخل للعالم بحسد ابليس وربنا جه يطلع الموت ده المعنى الاولاني وده سهل ان احنا نفهم تاني معنى العالم بمعنى البشر هنا بقى نلاقي ايات تبدو عكسها هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد اذا كان ربنا بيحب العالم يبقى لازم نحب العالم كي لا يهلك كل من يؤمن بي بل تكون له الحياه الابديه يبقى ربنا بيحب العالم دي فكرة بتغيب عننا ربنا بيحب الزنوج بتوع أفريقيا وبيحب الناس بتوع شرق آسيا وبيحب الناس الجهلة اللي احنا ما نعرفهمش وبيحب الناس ال homosexuals بيحب كل البشر من ناحية حبه للبني آدمين ده حب خالص ما بيتغيرش وبيكره الشر بس كي لا يهلك كل من يؤمن به وهنا كل دي مش مع مش محكومة بطائفة ولا بلد ولا لغة ده مدخل لخلاص كل البشر بنفس المعنى لما قال أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل آه، يضيء ل- يضيء نوركم قدام الناس يبقى بان ان العالم هنا بمعنى الناس فيروا اعمالكم ويمجدوا اباكم الذي في السماوات على نفس فكرة ان العالم هو البشر يقول كان ال- الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه مصالحا مين بقى البشر ربنا جه صالح البشر بالصليب غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله عشان كده تلاحظوا لأننا بنحب البشر في صلواتنا في القداس وفي الأجبية بندعي للخير لكل العالم يعني مش بندعي لنفسنا بس مثلا نقول أعدها للزرع والحصاد دي كل الأرض احنا عاوزين كل الأرض فيها خير لأن يا ريت كل الناس تلاقي تاكل احنا هيصعب علينا أي حد مش لاقي ياكل وعشان كده احنا في منهجنا الروحي الصح ما نميزش بين مريض مسيحي وغير مسيحي ومش مفروض نميز بين فقير مسيحي وغير مسيحي الفقير هو الفقير المريض هو المريض احنا بنحب البشر مش بنحب المسيحيين ولا بنحب الأقباط لا احنا لو هنبقى شبه ربنا هنحب البني آدمين مش هنحب الشر اللي فيهم بس هنحبهم هم كبني آدمين ودي عاوزة حكمة انك تميز بين الشر ما تحبش الشر لكن البني آدم ده بني آدم لازم تحبه زي ما هو وتخدمه مهما كانت ظروفه ومهما كان تفكيره فتلاقوا دعواتنا من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف وهنا دي دعوات عامة لا تخص فقط طائفتنا مثلا مش بنصلي للطائفة لا ده تفكير مش مسيحي احنا بنصلي للبشر لأنه المسيح علمنا نحب البني آدمين وأهوية السماء وثمرات الأرض وصعود مياه الأنهار والزروع والعشب ونبات الحق كل المعاني دي تدل إن إحنا بنحب الطبيعة كمان خلي بالكم الطبيعة في ذاتها بريئة إحنا كمسيحيين نحب الجمال نحب الخير فالطبيعة شيء محبوب عندنا يعني إحنا ما عندناش النظرة الضيقة اللي تكره النيتشر بالعكس النظرة الفنية دي نظرة مسيحية جدا لأن ربنا هو اللي عمل ده كله اللوحة اللي احنا عايشين فيها دي عملها ربنا بإيده فاحنا بنحب الجمال ونحب الطبيعة مثلا نقول في صلاة نص الليل تشفعي عن سلام العالم بنقول للعذراء كده يبقى العذراء بتوقف الحروب عموما وتدخل بقى في السياسة بصلواتها عشان تمنع بلاوي كويس ده صلواتنا من أجل العالم كله نقول في صلاة باكر أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وضحنا أن العالم بالنسبة لك بني أدمين وكل الخليقة تهللت بمجيئك لأن المجوس فرحوا والرعاة فرحوا والخرفان فرحوا والسماء والأرض كلها فرحت في معنى ثالث بقى للعالم ان احنا الكنيسة بتنشئ لنا عالم اخر هو السماء من دلوقتي بمعنى ايه بقى عارفين لما بنقول ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض يعني خلينا ندوق السماء دلوقتي فاحنا لما بندخل الكنيسة بندخل عالم ثالث عالم اخر له عالم الشر الفساد ولا هم البشر الطبيعيين العالم الثالث بتاعنا ده او العالم الجديد ده عالم فيه ملائكه وقديسين وعالم بره الزمن وبره المكان تعالوا نفهمها دي لما يقول مثلا قديس بولس ليس لنا ها هنا مدينه باقيه مره بقول لواحد مهاجر امريكا بقول له خلصت ورقك قال لي يعني ايه ورق قلت له يعني خدت خدت الجنسيه قال لي انا مسيحي طول عمري فحب يعني ايه وتفرق امريكاني من مصري فقال لي انا مسيحي طول عمري هو باصص انه الورق او القيمه الحقيقيه انا جنسيتي تبع المسيح لكن امريكا ومصر ده كلام كله ملوش قيمه كبيره لانه بكره هيقع كده كده هيطلع في صفحه الوفيات لكن المسيحي هيستمر مسيحي فهنا احنا ملناش مدينه باقيه يعني ايه يعني صحيح نحب بلدنا قوي ونخاف عليها بس انتمائنا الأساسي للسماء احنا اتولدنا من فوق عشان نبقى تبع السماء ففي عالم آخر شاغلنا حتى لو مش شايفينه بعينينا فالمسيحي الحقيقي عنده عالم آخر لا هو عالم الشر ولا هو عالم البشر هو بيحب البشر وبيكره الشر بس قلبه في حتة تالتة زي ما قال المسيح ما تكنزوش على الأرض اكنزوا في السماء طب ده شغلنا دلوقتي نكنز قال لا حوش هناك مش انت في بلد تالتة عالم اخر ده اللي تنشغل بيه يقول جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية حياتك الارضية ما تقدرش تمسك فيها تيجي تمسك في العمر يطلع من ايديك مش ممكن تمسك في اليوم اليوم بيهرب ويخلص بسرعة والعمر كده لكن ممكن تمسك في الحياة الأبدية التي إليها دعيت يقول نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى التي ترى وقتي يعني كل اللي شايفه بعينك ده ده مسألة وقت يا هو هيروح يا أنت هتروح كل اللي شايفه بعينيك لأنه طبيعي بتشوفه زمن معين طال أو قصر لازم هيختلف ولازم هيتغير مرة واحد قال لي أنا رحت بلد كنت رحتها من 30 سنة ف جات لي فكرتين الفكرة الأولى ياه ده كل حاجة اتغيرت بعدين جات لي فكرة تاني ما دي كمان آخر مرة هشوف البلد دي يعني هو بيحاول يفكر بطريقة روحية أولا أنه ولا حاجة من اللي كان شافه قبل كده فضلت على حالها والفكرة التانية أنا غالبا مش جاي البلد دي تاني فكده كده البلد دي بالنسبة لي انتهت هشوفها دلوقتي مش هشوفها تاني ده مش تفكير تشاؤمي بس ده حقيقة بمعنى ما تركزوش كتير في التي ترى لأن التي ترى وقتية التي لا ترى أبدية يبقى في عالم آخر بتحاول تكتشفه وتشوفه لأن هو ده العالم اللي هيستمر بعد كده أننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي يعني احنا عايشين زي خيمة دلوقتي الجسد ده زي الخيمة لينا في السماء بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي يعني الحاجة المستقرة الاستقرار الحقيقي يا جماعة مش في الدنيا لما حد يقول لك اتجوز عشان استقر هتاخد مقلب هو في جواز فيه استقرار او مش عارف اعمل لي فلوس عشان استقر مقلبين او هاجر عشان استقر مفيش ثلاث مقالب لأنه ما فيش استقرار حقيقي على الأرض طبيعة الأرض ما فيهاش استقرار الاستقرار ده في السماء لأن هناك ما فيش تغير بقى خلاص حالة ستيبل بعد كده فأنت امسك في السماء وركز فيها يقولنا أن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء تلاحظوا زي ما القداس بيحط حاجات تقول حاسبه من الشر ويحط صلوات حبوا كل الناس وصلي لهم بيحط صلوات هي عبارة عن اشتياقات للعالم الآخر تاني معلش عشان أوضح أنا عاوز أوصل لإيه كنيستنا بتبرمج دماغنا إنه العالم كعالم اللي هو بيشغل الناس له ثلاث اتجاهات عالم الشر لازم تبعد عنه وتقاومه وتهرب منه وعالم البشر تحبهم وليك رسالة وعالم آخر ده حلمك وهدفك وقلبك والتلاتة مهمين وفي كل صلواتنا بنغرس التلاتة دول اهرب من العالم ده حب العالم ده اشتاق للعالم ده خلي الناس شاغلينك لأن دول اللي هتكسب بيهم السماء حاسب من الشر اللي في الناس حواليك لحسن يلطشك ويضيعك خلي قلبك في عالم آخر كله ملائكة وقديسين وعلى رأسه المسيح فتلاحظوا ان احنا في قداساتنا بقى بنشتهي هذا العالم الاخر جعلنا مستحقين نتناول عشان نبقى جسد واحد وروح واحد نجد نصيب وميراث مع القديسين يبقى كل مره بنتناول بنقول ايه نفسنا يبقى لنا نصيب وميراث مع القديسين الذين ارضكم مثلا نقول اهدينا الى ملكوتك يبقى شهوتنا مش الارض شهوتنا السماء عشان نبقى مع بعض في السماء الى الابد ازاي الواحد يعيش بقى الثلاث معاني دول اولا الهروب من العالم الهروب من العالم معناه انك تفضل عايش في الدنيا بس مش عاوز الدنيا تعيش فيك مش عاوز افكارها تدخل جواك وعشان كده الحوار اللي كنا بنتكلمه عن الميديا والفيسبوك خطورة الحاجات دي انها بتدخل العالم جوه قلبك مثلا المسلسلات التركي تبدو بريئة جدا يعني انما في الاخر هي برضو بتدخل في دماغك الصراعات بتاعت الدنيا والفلوس وسلطان الفلوس وال... انا مش بتفرج انا بيقولوا لي يعني انا ما اعرفش ال- بس بيحكوا لي يعني وقصص الغرام والجواز والخيانات وال... فهي سحبت قلبك وعقلك انك تبقى عايش في الدنيا بزياده في الوقت اللي انت مش عاوز تغرق في الدنيا فالافضل مع اول مفهوم هي حكايه الخوف خليك خايف تقرب زياده من الدنيا تخاف ابونا تدرس يعقوب حكى لنا عن الانبا بشوي كتب معرفش قريتوها ولا لا انه كان سيدنا الانبا بشوي الله ينيح روحه وابونا تدرس يعقوب فضلوا حوالي عشرين سنه يمثلوا كنيستنا في الحوارات اللاهوتيه يعني يطلعوا كل اللقاءات العالمية يمثلوا الكنيسة القبطية الاثنين علامة ربنا يدي العمر لأبونا تدرس و... ومخلصين للكنيسة جدا فكانوا بعد يوم بي- بي- بيبقى أنا سمعتها من أبونا تدرس الكلام يبقى اليوم طويل عشر ساعات من الحوارات والحقيقة الاثنين دول كانوا لما بيقعدوا في أي مكان بي- بفخر للكنيسة القبطية لأن هم مذاكرين أبائيات ولاهوت و... يعني انا مره في الهند قابلت مطران عجوز قال لي انا عاوز اجي مصر بس اسلم على الانبا بشوي عشان هو اللي علمنا اللاهوت ف لما كانوا بقى يجوا على بالليل كل اساقفه العالم خلاص تعبوا فيقول لك هنطلع نتعشى فين او هنشوف ايه في البلد دي زيارات سياحه بقى كل الناس تطلع يقعد ابونا تدرس وسيدنا انبا بشوي يقعدوا بقى يكتبوا كل اللي حصل ويلخصوه ويرتبوا افكارهم ويسهروا لتاني يوم يحضروا للجلسه اللي بعدها لا يطلعوا يتعشوا ولا يطلعوا يتفرجوا يقول لك احنا ملناش في الحاجات دي يعني احنا مش بتوع كده احنا جايين نشتغل فكانوا يناموا ساعتين ثلاثة في اليوم وبقية اليوم كله شغل فكان على آخر المؤتمرات الناس كلها تحس إنه لدرجة واحد كاردينال كاثوليكي قال لهم على فكرة إن كان في أمل للمسيحية في الدنيا هيبقى في الكنيسة القبطية قال لهم كده يعني في وشهم لانه لقى عينه ايه ده الحب ده انتوا قد كده مخلصين لكنيستكم ومستخسرين في نفسكم الراحه بس فكرة انه الشخص ملوش في الدنيا هو عاوز يفضل ما يقربش زيادة من الدنيا لان لو قرب زيادة هيبتدي عينيه تتلخبط ودانه تتلخبط ودماغه تتلخبط فلا تحب العالم دي وصية عاوزين نراجعها كل شوية بلاش تحب العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه فأي حاجة أي شهوة تلح عليك حاول تفرملها لأن ما يبدو بريء في الأول غالبا بعد كده بيسيطر على البني آدم حاجات تبدو بريئة مثلا شهوة الغنى مثلا مش حرام ان الواحد يبقى غني بس لو عايش عشان تبقى غني هتتبهدل ما تستاهلش تضيع عمرك عشان تبقى غني لانه ما تستاهلش هي في الاخر لقمه هناكلها والفلوس ما بتديش سعاده وإن- وانت عارف كده كويس وممكن تورث لعيالك حاجات حلوه قوي غير الفلوس هم ينجحوا بيها مش لازم ياخدوا فلوس ويضيعوها فلا تحب العالم ده اول مبدا وده يحكمه الخوف المقدس يعني ايه خايف تنزل لمستوى العالم ما تطلعش تاني خايف تتعدي من أوبئة العالم وأفكاره يعني أنا أقول لكم حاجة ب- ب- بتقلقني الحقيقة واستحملوا رأيي ده رأي خاص يعني موضة إن إحنا نعلم ولادنا بره بدري من الهاي سك- من ثانوي أو جامعة أنا شايف نتائجها مش مريحة لا يقل عن خمسين في المية من الشباب اللي طلعوا يدرسوا بره بدري يا ألحدوا يا أدمنوا يا لخبطوا خالص طب هل هي شطارة هي ربنا يدي الكل بس بالراحة لأنه ده طالع الشاب 15 16 سنة هيعيش في جو من غير أهله ومن غير كنيسته الجو كله بيتباهى بالإلحاد وبيتباهى بالخطية يعمل ايه الولاد بتاع الغلبان ده او البنت الصغيرة دي هتلاقي ضغط نفسي فظيع ان كل اللي حواليها بيكلموا في الامور اللي ضد ربنا ده اغلب الجامعات بره لو واحد قال إن- انه مسيحي لو شاب قال انه لسه مسيحي ده سلوة الدفعة ده التريقة كلها بقى اي دين تاني ما يقدروش يقربوا منه خلي بالكم لكن المسيحي لو قال بس انه مسيحي وفي اوروبا وامريكا وكندا الكلام واستراليا يتبهدل انت لسه في حد مسيحي انت لسه مصدق في الانجيل انت لسه بنت ما تعرفيش آه، علاقات انت اكيد مش طبيعيه طبعا شوفوا الضغط اللي اتحط فيه ولادنا طب هل احنا بسهوله كده نسيب عيالنا يروحوا ويجوا مثلا برضو ما تزعلوش من الصراحه النهارده الفسح في مصر اغلبها فيها تنازلات اخلاقيه الفسحة طبيعتها إن الناس تتلم وتحكي وتاكل لقمة وتضحك في جو بريء في تسابق تسابق في الصرف وأحيانا في الخلاعة وأحيانا في الشرب عشان تبقى ال- الفسحة طب احنا بنخدم ايه دلوقتي احنا دخلنا العالم على بيوتنا بدعوة انه خليكم مودرن مودرن ده ولا امريكا بيعملوا كده صدقوني انا اكتر عيله في امريكا قالوا لي احنا رحنا الساحل الشمالي خفنا على ابديتنا ورجعنا امريكا بقت امريكا دلوقتي ابرأ من الساحل الشمالي خلونا احبائي نراجع ضمائرنا لان احيانا احنا بنقدم تنازلات بعدين الكبار الكبار ماشي كتير منهم خلاص يعني طبعا معرض للغلط بس نسبة ال ال الإغراء عنده بتقل طب والجيل اللي طالع احنا ليه بنفتح لهم الفتوحات دي وليه بنسهل عليهم ليه بنحط قدامهم فاليوز بالمعاني دي ليه حطينا القيمة في الفسحة انك تصرف 2000 3 في اليوم هي دي الفسحة هي مين قال ان دي القيمة هي دي المتعة هي دي السعادة وليه ما حطيناش قيمة إن المتعة إنك تصرف الألفين تلاتة على ناس مش عارفة تعيش وتشوف الوش اللي منور ده لما حس إن في حد بيحبه مش تحط ال value دي أحسن لأولادك من ال value دي مثلا إذا إحنا دخلنا العالم بزيادة الإنجيل بيقول ما تحبوش العالم ولا الحاجات اللي في العالم العالم يمضي في ناس بتحب بيوتها أكتر من الكنيسة وربنا بيحبوا عربياتهم أكتر من ربنا بتحب مجوهراتها اكتر من ربنا خل- خطر لا تحب العالم حتى لو عندك غنى الدنيا كله خليك زي ابونا ابراهيم كان اغنى واحد في العالم بس ما كانش ال- الحاجات دي شغلاه خالص كان بيموت في ربنا فالفلوس مش فارقه معاه تحت رجليه وكان سخي جدا يبقى اللي يحمينا في اول مبدا هو الخوف انك تمنع المجاراه والاختلاط الزياده لازم نراقب نفسنا هنتعامل مع مين هنتكلم مع مين هنقعد فين بيقولوا ايه الناس دي احسب خطوتك خليكوا حكماء الأبدية مش بعزقة مش هقول العمر بعزقة لا العمر بعزقة لكن الأبدية ما ينفعش نغامر بيها امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر كمان يجي هنا السلوك بالتدقيق يعني تحسب كويس عندنا مثل مثلا في التاريخ واحد اسمه يهوشافاط كان راجل متدين قوي من عيلة داوود يعني بعدها ب 300 سنة راح بحكم انه بقى ملك يهوذا عاوز يجوز عياله بنته راح جوزها لمين ابن اخاب اخاب راجل وثني او مراته ابوها كاهن الاوثان الاكبر فطبعا يهوشافاط ده اتبهدل بسبب النسب ده ساعات احنا لما نيجي حتى نختار لاولادنا عرسان وعرايس بتدور في ايه بتحسبها ازاي لو حسبت بس المستوى الاجتماعي وده بس اللي شغلك هتاخد مقلب وتضيع عيالك قبل المستوى الاجتماعي ما تشوف الناس دي بتليها في ربنا ولا مالهمش في ربنا لانه ده دي ابديه عيالك دي مش كام سنه بس حتى بمشاكلها في الارض لا ده الموضوع اخطر من كام سنه على الارض الموضوع بعد كده هيروحوا السماء ولا مش هيروحوا لو دخلنا على عيله بايعه السماء من اساسه يبقى هنا امتحن كل شيء اصحاب ولادك من بدري قادر ت- تمونيتور كده وتطمن العيال دي ماشيه كده ولا كده ولا خليهم يعيشوا يومهم بتفكر بأنهي طريقه فاول معنى لازم نهتم بيه هو الهروب من العالم وده يحتاج انك كل شويه يعني تغسل رجليك عارفين المسيح لما غسل رجلين تلاميذه قبل التناول هي مقصود بيها ايه تراب العالم لازم يتشال قبل ما نقرب من المذبح عشان كده نقول لكم ليلة التناول بلاش التلفزيون بلاش الفيسبوك بلاش دوشة الدنيا عشان تجهز نفسك انك تركز في القداس وتتمتع بالصلاة لكن انت جاي ولسه الفيلم شغال في دماغك طب ما هو غلبان برضه هتصلي ازاي اغسل رجليك قبل ما تيجي مقصود بيها التراب اللي ده- مسك فيك ده لازم يروح تراجع سلوكك دايما على الانجيل بيقول ايه الانجيل والكنيسه بتقول ايه ده اللي يحكمك في تصرفاتك مش الدنيا بتقول ايه مش الناس بتقول ايه مش المجتمع بيقول ايه طب المجتمع النهارده بيقنن الخطا احيانا بيقننه الغش احيانا بيبقى مقنن والرشوه تبقى مقننه والكذب ساعات مقنن طب انت مالك بالدنيا دي انت لازم ترجع ل- للضمير الروحي اللي ربنا ائتمنك عليه البعد الثاني في العالم بقى انه ده كون بقى شوف ده ده- دي نقرة والنقرة تانية انك تموت وتحب الناس كلها كل الناس محبوبين عندك كل اللي ماشيين في الشوارع دول محبوبين عندك ولما هتصلي هتحس بالحتة دي ان كل الناس دي غلابة اللي يعرفوا ربنا يا بختهم واللي ما يعرفوش غلبانين فانت بتبص لهم نظرة الشفقة مش نظرة الغيظ والغل لا بتحب الناس والطبيعة والجمال فانت بتجاهد انك تحب حتى غير المؤمنين في مسيحيين ما بيحبوش غير المسيحيين دي خطية طبعا انت لازم تحب الناس التانية حتى لو مش هتبشرهم بس دول بشر ربنا بيحبهم حب لهم الخير واخدمهم بكل الصور وفكرة الميل التاني اللي اتكلم عنها المسيح يعني ما تحبهمش بالطريقة العامة العالمية اللي هي إن أحببتم الذين يحبونكم ما عملتش حاجة زيادة يعني بطبيعة الناس بتحب بعضيها زي على مستوى المجاملات العادي لا الميل التاني يعني قدم حاجة أكتر من اللي بيقدمها لك اللي قدامك وامشي معاه مشوار هو ما طلبوش بمعنى اعرض اعرض خدماتك في هنا offering الميل التاني من سخرك ميلا اذهب معه اتنين لما بتعمل حاجة فوق العادي الناس كلها بتتعدل وتقول ده مش من الدنيا بقى ده شغل حلو ده ده شكل جميل قوي هي دي المسيحية والمسيحية لا تحتاج إلى وعظ تحتاج إلى سلوك المسيحية ممكن تمشي في العالم زي النار بس لو المسيحيين مسيحيين صح لو بيحبوا الناس بجد هتلاقوا المسيحية ماشية لوحدها خالص لأن كل الناس بتتأثر بالحب العملي كمان حب الناس ده معناه انك تنكر نفسك وتنشغل بحد غيرك السامري الصالح اللي نسي نفسه واتشغل بالشخص اللي بيموت وهو مش قريبه ولا من بلده ساعتها المسيح له المجد شاور ان هو ده اللي هو عاوزه وهو ده اللي بيعجبه كمان لا يخلو من الاعجاب بالطبيعه يعني احنا بلادنا فيها بحر وفيها شمس وفيها صحراء وفيها شويه خضره على قد انما فيها جمال العالم ساعات يجي عندنا عشان طب احنا ما بقيناش بنتمتع بالطبيعه كطبيعه احنا طلعنا بره الطبيعه وبقت المتعه كلها ارتفيشال فبقى في حاجه غلط لكن هو انك تقعد قدام البحر دي حاجه جميله روحيا ونفسيا وكل حاجه حاجه كويسه قوي ربنا ما يزعلش ربنا كان يحب البحر يحب الجبل يحب الطبيعه لأنه هو اللي عمل الحاجات المعنى الثالث والأخير بقى أنك تشتاق للسماء العالم الآخر العالم الآتي وننتظر حياة الظهر الآتي أن يبقى قلبك في اللي جاي بقى بكرة بقى النهاردة هيخلص هيخلص هيعدي هيعدي والناس اللي حواليك حبهم على قد ما تقدر لكن يفضل مخك بكرة هروح فين ومين هيستقبلني هناك وعلى تفكير بكره ده هتلاقي حاجات كتيره اتصلحت النهارده هتبقى بتتعامل بطريقه الاستثمارات الروحيه ان كل شخص بالنسبه لك هو طريقه بتحول بيها فلوسك على السماء لو مش محتاج فلوس محتاج حب اديله حب يطلع لك في الرصيد في السماء على طول فكأن عندك اكاونت هناك في السماء عمال يجمع كل حب وكل خدمة وكل تعب وكل رحمة وكل اهتمام وكل فلوس رايحة في الحاجات دي عمالة تترحل على هناك لو العالم ده شغلك هتلاقي نفسك بقيت غني جدا في السماء لكن أغلب الناس لا عاوزة الحساب في البنك ده أو البنك ده بتوع الدنيا هو ده اللي يشغله أكتر كمان أنت حاسس المسيح الملك هو مش باين النهاردة كملك مظلوم مركون مصلوب انما المسيح هو الملك الحقيقي sooner or later هيبان وهيفضل هو الملك انت تبعه ولا مشغول برئيس بلادك ورئيس الدنيا لا مش هو ده اللي بيوصي ألخص تاني أظن الفكرة بقت واضحة العالم له ثلاث اتجاهات في الفكر المسيحي بين في الإنجيل وصلواتنا العالم بمعنى الشر نبعد عنه والعالم بمعنى البشر نحبهم ثم العالم الآخر بمعنى الأبدية نشتاق لها لإلهنا كل مجد وكرم